كان ماشي مع بنات وكان بيدخن وربنا هداه وتاب عليه بطل التدخين وبطل موضوع البنات ده وبدا يدخل المسجد ويصلي واشترى مصحف ب 6 جنيه وحطه في جيبه وبدا يقرا قران فحضرته معجب بنفسه قوي يشوف واحد بيدخن كده بيدخن كده ابعد عني يا اخي الريحه المعفنه دي شاف واحد واقف مع بنت طب بطل بقى العاده اللي تعبكم دي بقى وقفه النواصي والمعاكسات ايه يا عم اللي انتوا فيه ده ايه يا ابني كده ليه كده دول يولعوا بجاز دول ايه اللي جرى في الدنيا إيه اللي جرى في الدنيا؟
ايه اللي جرى في الدنيا انت بتسال ايه اللي جرى في الدنيا انت مش شايفهم بلاش العجب والغرور ده كذلك كنتم من قبل تقول لي كذلك كنتم من قبل وانا كنت زيهم كده ده انت من اسبوعين ثلاثه كنت واقف زيه تحددني في دماغك بقى ولا ايه يا شيخ كل واحد مننا عنده نقطه ضعف نقطه ضعفك فين البنات لا لا لا لا عمرها ما بتفرق معايا طب الفلوس يعني مش قوي طب في المظاهر لا نقطه ضعفك فين لا لا لا انا ماليش نقطه ضعف ولا حاجه اصل انا بحب التغيير وبحب الدنيا وبحب ال...
لا، هتموت هتموت هموت والله هتموت انا مصدقني بس هموت يعني واحتمال يكون دلوقتي طب لما اموت هيقولوا عليا ايه مات ازاي ومات فين ومات ليه كان في جيبه ايه وهو بيموت وكان بيفكر في ايه لما جاله الموت في ايه لما جاله الموت كان في قلبه ايه كان في قلبه ايه ساعه الموت ساعه الموت مداخل الشيطان واحد شاري آه، حته ارض في تجمع العاشر الظاهر ايه يا عم ال- الحته دي في الصحراء بتعمل فيها ايه دي فقال لي لا دي بعد خمسين سنة دي هتبقى خمسين سنة ده انت املك طويل قوي ده املك طويل قوي ده هتموت مداخل الشيطان انت قمت بالليل عشان تصلي ركعتين جيت تتصل بواحد راح رد عليك واحده يا طلبت النمره غلط فبدل ما انت قايم تصلي عصيت ربنا انت قعدت تدردش معاها بقى هتدعوها للقيام
مداخل الشيطان من الشيء اللطيف ان انا كنت في مصر الجديده كنت بكلمهم على ذم الدنيا وقلت القضيه انا مش بقول لك عيش فقير لا لا افتح شركات ووسع وامتلك ملايين بس لمين لله للاخره للاخره المهم خرجت المهم خرجت بص ادي عم الشيخ راكب عربيه مرسيدس ولازم الشيخ يشحت يعني يا جماعه لكن اللي راكب عربيه عشان يعاكس بيها البنات ده موضوع تاني يعني انت عايز تغير العربيه بس عشان اللي كانت معاك تقيله ما بتعملش خمسات ما بتعملش خمسات مداخل الشيطان واحد لابس جرافته وما يجي يسجد يقوم يرمي الجرافته قدامه ويسجد على الجرافته عشان السجاده بس ريحتها مش
الجزء الثالث من سلسلة حوار مع عاصي وهي بعنوان مداخل الشيطان لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع واشهد المادة ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أصل الكلام أننا كنا نتكلم عن اعرف عدوك وذكرنا أن أعدى عدو لك هو نفسك التي بين جنبيك اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وذكرنا كيف تتخلص من نفسك في خمس نقاط أولا عدم رؤية النفس ما تبقاش راجل شايف نفسك ألا ترى لك نفسا وإنما ترى كل ما أنت فيه من فضل الله عليك اثنين ذم النفس وذكرنا أن يقع ذم نفسك في قلبك والسبيل لأن تذم نفسك أن تقايس بين نعمة الله وذنوبك فتذم نفسك ثلاثة سوء الظن بالنفس لأن النفس تخادع فنفسك تخدعك تضحك عليك تقول لك ان انت مخلص اسئ الظن بها بالله فين الاخلاص ده تدعوك تقول لك انت راجل كويس اشتغل في الدعوه اسئ الظن بها عايزه تضيعك تقول لك اقف وسط ناس وقول كذا عايزه تضيعك نفسك سوء الظن بالنفس لان اللي هيحسن الظن بنفسه سيرى سيئاته حسنات والناس النهارده عكسوا الايه الاصل في المساله انك تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك العكس حاصل تجد اكثر الناس النهارده يسيء الظن بالناس ويحسن الظن بنفسه نسال الله ان يسترنا الامر الرابع ذل النفس لله بالعبوديه لما الراجل قال للنبي ما تصلي عليه احنا شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي فاللي مش ناوي يصلي على النبي يقوم يروح بالراحه كده الراجل لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اسالك مرافقتك في الجنه قال له ايه قال اعني على نفسك بكثره السجود اعني على نفسي بالذل لله كتير منا بيأنف من الذل لله للاسف شديد مش عايز يذل وانما يذل للخلق يبقى من سبل التخلص من النفس ذل النفس ذلها لله ذلها لربنا جوعها سهرها ومنعها من النوم اعميها غطي عينيك بقطن وشاش عشان ما تبصش للمتبرجات اقفل بقك ببلاستر عشان تبطل كذب وخداع ذل نفسك لمين لله ده سبيل للتخلص منها الخامسة سياسة النفس النفس مخادعة متلونة فمحتاجة سياسة عشان توصل انك انت تقدر تتخلص منها وتوسعنا في المسائل دي مفيش داعي للإعادة ثم انتقلنا بعد ذلك للعدو الثاني وهو الشيطان اللهم أعذنا من النفس والشيطان الشيطان عدو خطير جدا قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لولا فضل ربنا كان كل الناس دي مش ورا الشيطان الشيطان وإن كان كيده ضعيف إلا أن الإنسان أضعف وخلق الإنسان ضعيفا فأنت ضعيف الشيطان مكر كيده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشيطان من خطره إنك أنت بتنام وهو ما بينامش عنك وأنت بتنشغل عنه وهو ما بينشغلش عنك ده قرين قاعد معاك ليل ونهار وكل همه إنه يضيعك الشيطان بيقول لجنوده وأوليائه احنا خرجنا من الجنة بسبب ابن آدم دخلنا النار بسبب آدم يبقى لازم ندخل الناس دول كلهم معانا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ظن ابليس والكلام ده جه معانا في حلقتين فاتوا ودي الثالثه في موضوع الشيطان ظن ابليس ظنه ايه فبعزتك ليه لاغوينهم اجمعين الشيطان متوقع ان كل الناس تمشي وراه وفعلا معظم الناس مشيت وراه الا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا من المخلصين ثم ذكرنا سبل التخلص من الشيطان وذكرنا ان اولها الاخلاص الا عبادك منهم المخلصين اللهم ارزقنا الاخلاص نمره اثنين الايمان بالاخره ان احنا نؤمن بالاخره ده يخلصك من الشيطان وايضا الايمان الصادق اللهم ارزقنا صدق الايمان يخلص من الشيطان ثم بدانا نتدارس مداخل الشيطان النهارده نذكر ان من سبل رد كيد الشيطان القران القران الكريم ولذلك قال ربنا عز وجل وإذا قرأت القرآن فإيه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن السبيل الوحيد لتربيتك السبيل الوحيد لنجاتك وخصوصا في زماننا ده زمان الفتن القرآن وما تزعلوش مني لو أنا النهاردة سألتكم كده مين فيكم حافظ القرآن كله هتزعلوا أنا زعلان ان مفيش ولا واحد منكم بيقول انا مش حافظ القران وانا شفت ناس زمان زمان الكلام ده زمان ان هو محب مثلا لعبد الحليم فيقول لك كل اغاني عبد الحليم بلا استثناء انا حافظها صح كده شفت الكلام ده زمان يحب ام كلثوم يقول لك ام كلثوم انا بعرف الاغنيه من التسقيف اللي قبل المزيكا دي اغنيه ايه هو ده الحب طب اللي بيحب ربنا ما يحفظش كلامه ليه هيبقى شكلنا وحش قوي لو انا عديت عليكم واحد واحد كده اقول لك حافظ قد ايه حافظ قد ايه حافظ قد ايه هيبقى شكلنا وحش قوي قدام ربنا اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب فلذلك القران القران ده كلام ربنا انت فاهم يعني ايه كلام ربنا الله العظيم الله الجليل الله الكبير كلامه اللي في المصحف ده الله ده كلامه وكلامه ده نور لقد جاءكم من الله نور وإيه؟ وكتاب مبين الواو هنا بيسموها عطف بيان عطف بيان عطف ايه يعني ايه بيان دي بتبين النور ايه هو كتاب مبين القرآن ده نور نورك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك أن المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب اللي ما جواهوش قرآن زي البيت الخراب القرآن الرسول يقول لك ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لو جمع القرآن في إيهاب ما أحرقه الله بالنار عارفين إيهاب يعني ايه حدنا اسمه إيهاب ما يعرفش اسمه يعني إيه. إيهاب إيهاب يعني إيه؟ جلد إيهاب يعني جلد جلد الشاه لو سلخنا الشاه طلعنا اللحم بقى الجلد ده الجلد ده اسمه ايه إيهاب الإيهاب لو حطينا فيه قرآن ربنا ما يولعش فيه بالنار يبقى اللي جواه قرآن ما يدخلش النار القرآن الرسول بيقول لك ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها العلماء قالوا ولذلك فإن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن لما ربنا يقول لك يوم القيامة ادخل الجنة واقرأ ودرجتك عند ايه عند آخر آية هيديك مصحف تقرأ منه ما تقرأ منين من حفظك طب انت حافظ قد ايه شوف بقى فرق بين واحد حافظ 30 40 آية هيبقى في الدرجة ال 40 واحد حافظ القرآن كله يبقى 6700 فرق بين 40 وبين 6700 الفرق يطلع قد ايه؟ يعني لما يبقى نفسك تشوفه ما ينفعش تطلع له لانك لو طلعت له هتتحسر على اللي انت فيه والجنه ما فيهاش حسره فلازم هو ينزل لك انتوا معايا يا شباب؟ هو ده القرآن القرآن شفاء شفاء نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم شفاء قلوبنا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة ولذلك ما سألتكش انت حافظ قد ايه لكن هسألك انت قريت النهاردة كم جزء من القرآن النهاردة النهاردة اللي عدى ده قريت كم جزء برضه ما تكشفناش ماشي هنعديها بس اللي ما قراش النهاردة قرآن يبقى شكله ايه قدام ربنا لما يجي النبي ما تصلي عليه يشتكيه والنبي حبيب الله ويشتكيك لربنا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يقول يا رب فلان ده كان هاكر القرآن شو لما يشتكيك لربنا تعمل ايه تقف قدام ربنا ازاي والنبي شكيك مشكلة دي صح ولا انتوا مش معايا القرآن النهاردة يا جماعة دواء وعلاج لأمراضنا اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن انت ماشي في الشارع والنساء المتبرجات العلاج في القرآن النهارده أكل الحلال صعب جدا والحرام كتير العلاج لأكل الحلال القرآن النهارده الفطور الحاصل الواحد بيلتزم يصلي يومين وثلاثة ويقوم الليل ويقرأ قرآن وبعد كده ينزل العلاج القرآن العلاج القرآن عشان كده لازم القرآن مهم جدا فعشان موضوعنا ما نخرجش عنه موضوع كيف نتخلص من الشيطان بالقرآن ولذلك قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طيب أطرده إزاي وليه أمر بالاستعاذة عند تلاوة القرآن ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان يقول إيه القرآن شفاء لما في الصدور يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة فالقرآن دواء لما أمره الشيطان في القلب فأمر الله بطرد مادة الداء وتخلية القلب منه ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه واضح ولا ترجم اترجم ماشي طب صلي على الرسول ما احنا قلنا انت تصلي على النبي وانا اترجم الكلام اللي اتقال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع خصمه على قلب ابن ادم فاذا غفل ابن ادم وسوس الشيطان وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان يبقى الشيطان يضع خطمة خطمة يعني فمه بوزه على صدرك يوسوس وسوسه لو انت ذكرت الشيطان يرجع لورا غفلت الشيطان بيوسوس فربنا قال لك لما تيجي تقرا قران ابعد الشيطان عشان القران يدخل ما هو دلوقتي صاحبنا قال لي انا بمسك المصحف وبعد كده هن هنفتش مين اللي مش في جيبه مصحف يبقى يستاهل اللي الشيطان بيعمله فيه بيقول لي انا بفتح المصحف واقرا صفحه وبعدين الاقي نفسي قفلت وقمت ليه لانك اصلا ما طردتش الشيطان فعمال تقرا والشيطان بيوسوس انت دلوقتي دخلت في الصلاه والشيطان بيوسوس لانك اصلا ما طردتش الشيطان لازم تطرد الاول العلماء يقولوا التخليه قبل التحليه التخليه ايه قبل التحليه لازم تنظف قبل ما تحلي لازم تطهر قبل ما تبني لازم عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا بهذا الاستعاذه قبل قراءه القران لان قراءه القران حلاوه حلاوه القران شفاء ورحمه فلازم تطرد الشيطان عشان تقدر تجد النتيجه والتاثير لكن انت لو ما طردتش الشيطان انت بتقرا والشيطان عمل يقول لك تذكر كذا تذكر كذا واللي حصل واللي راح واللي جه وقوم وخلاص وانت مش فاهم ومش هينفع وانت مشغول و ابعد الشيطان الاول فربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نطرد الشيطان قبل ما نقرا القران لازم هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني يقول ابن القيم أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب كما أن الماء مادة نبات الشيطان نار يحرق النبات أولا بأول فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه فأمر الله أن يستعيذ العبد بالله لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن الأخ شريف كان ماشي مع بنات وكان بيدخن مثلا مثلا وربنا هداه وتاب عليه بطل التدخين وبطل موضوع البنات ده وبدأ يدخل المسجد ويصلي واشترى مصحف بستة جنيه وهاته في جيبه وبدأ يقرا قرآن زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الشيطان يسيبه؟ لا طبعا مش هيسيبه ليه؟ لأن الأخ شريف قبل ما يلتزم أيام ما كان بيدخن وفي بنات الشيطان قدم له خدمات جليلة صح ولا لا؟ آه ده ياما الشيطان ساعده أنتوا معايا؟ صح ولا لا؟ ما هو في مرة كان ماشي في الشارع وبص على واحدة فالشيطان بدأ يوسوس لها لا ده شوفي عينيه ده شوفي العربية اللي هو راكبها ده شوفي الشيطان وقعها له فقدم له خدمات فيجي شريف في لحظه ويقلبه ويمشي صح الشيطان يتبسط يتجنن يزعل طبعا فيبدا يحرق له الخير اللي بيعمله واحنا قلنا الكلام ده بوضوح وتفاصيل اكتر يدخل عليه في البدايه يقول له لا لا لا لا انت مش هتقدر تلتزم طب والبنت اللي انت مديها معاك بعد يومين دي هتعمل ايه؟ طب السجاير ده ده النيكوتين مشي في الدم هتبطلها ازاي دي؟ مش هينفع تبطلها ده انت هتتجنن لو بطلتها طيب الفلوس اللي انت بتاكل فيها حرام بقى ايه رايك هتعمل ايه في الحرام اللي انت بتاكله طيب يعقده الاول هو ساب كل ده وبرضه صمم وتاب يبدا يدخل عليه يقول له لا ده رياء رياء اللي انت بتعمله ده كله رياء ده مش عشان ربنا ده عشان الشيخ ده هنضحك على بعض بطل بطل احسن اخي كان صايم جاني امبارح بيقولوا ان هو صايم بقاله اسبوعين ثلاثه صايم صايم, صايم لحد عشان شهر المحرم والرسول قال ايه خير الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم فالراجل صايم فخس فاخواته يقول له اخوات بناته كده قالوا له الله ده انت راجل جميل قوي لا احنا هنصوم بقى عشان نخس فقال لك اه يبقى انا صايم بقى عشان اخس لا افطر وفطر بقى له ثلاث ايام شوف الشيطان عمل فيه ايه عشان كده قلت لكم الشيطان فنان فنان في المداخل ازاي يدخل لك وازاي يوصل لك ازاي يضيعك هي دي القضيه ان كل خير جواك يبدا الشيطان يحاول يحرقه ولع فيه باي طريقه بقى وله طرق كتير جدا لو كل واحد منكم دلوقتي حكى لي موقف هنجمع قصص كل دي الشيطان فلذلك ربنا امرك بالاستعاذه منه عشان ما يحرقش القران اللي يدخل جواك لان القران اللي جواك بيزرع بيزرع خير بيزرع خير انتوا سمعتوا حديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا قولوا أمين وجلاء همنا وغمنا وحزننا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يعني إيه ربيع آه ربيع هو الجدول جدول الماء الذي يسقي الزرع فالقرآن بنسأل الله أنه يجعله ربيع قلوبنا قولوا أمين انه يبقى هو الميه اللي بتسقي الزرع اللي في قلوبنا وانت صليت ركعتين دي زرعه سبحت او استغفرت مش استغفرت شويه دي كلها بذور لما يدخل القران انتوا ايه تنمو تكبر الشيطان بيحرق الزرع فلما تيجي تقرا قران اطرد الشيطان عشان الميه تحيي الزرع قبل ما يتحرق نمره ثلاثه ان الملائكه تدنو من قارئ القران وتستمع لقراءته حديث أسيد بن حضير مشهور وكلنا حافظينه مش انت حافظه طب اقوله ادفع صلى الله على النبي محمد وعلى اله كان أسيد بن حضير يوما يقرأ في مربده قاعد والفرس بتاعه جنبيه والفرس في المربد وهو قاعد يقرأ وابنه يحيى في داخل المربد المربد اللي هو المكان اللي بياكل منه الفرس وهو ده بيبقوا ماليينه دايما آه، تبن عارفين التبن اللي هو القمح لما يت... لما يدخلوه الدراسه يدرس التبن ده اللي هو بتاكله البهائم فهم حاطينه فبيبقى طري فنيم عليه ابنه هو قاعد يقرا قران فسمع جلله وهو بيقرا قران سمع الفرس فسكت فراى الفرس يتحرك ثم قرا فزادت الجلبه الفرس بدا يتحرك ويجري قال فقمت الكلام ده بيحكي لي النبي ما صلى عليه فرأيت مثل الظلة قد نزلت من السماء لقى زي زي نجفة كبيرة جدا كلها نور ونازلة من السماء فلما سكت ارتفعت وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يقول له اقرأ ابن حضير اقرأ قال خشيت على يحيى ابنه كان في المربد أن تطأه الفرس قال هذه هي الملائكة تنزلت لقراءة القرآن ولو ظللت تقرأ لأصبح الناس يرونها عيانا قالوا لو فضلت تقرأ كانت الملائكة فضلت تحت وأصبح الناس يشوفوها كده الملائكة وهي موجودة سبحان الملك فأنت لما تقرأ قرآن الملائكة تنزل وتسمع قرايتك وتقعد جنبيك وتقترب من فمك عشان كده سنة السواك قبل تلاوة القرآن والوضوء عند تلاوة القرآن لحضور الملائكة فلما الملائكة تنزل لازم تطرد الشياطين مش هم بيقولوا لك كده في الفلاحين إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين وإذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكة هي دي الحقيقة ما دام في شياطين تمنع دخول الملائكة تمنع عشان كده دايما نقول إن البيت اللي فيه موسيقى صاخبة وفيه معاصي تلاقي فيه شياطين فلما يجوا يشتكوا بعد كده يقول لك الولد بالليل الصغير الطفل بيتفزز بيقوم يعيط ويصرخ وما- ونحاول نسكته وما بيسكتش في شياطين في البيت يقول لك انا بشوف احلام وحشه وانا نايم في شياطين في البيت لكن لو في قران دايما يبقى البيت كله كله ملائكه لازم ولا بد نسال الله ان يملا بيوت المسلمين بالملائكه فالملائكه تدنو من قارئ القران والشيطان ضد الملك وعدوه فأمر الله قارئ القرآن أن يطلب من الله مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص الملائكة فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين ما هي الملائكة إيه؟ هي الشياطين فتطرد الشياطين تحضر الملائكة ما طردت الشياطين تفضل الشياطين موجودة ما فيش ملائكة عشان كده أمرت بالاستعاذة من الشيطان الرجيم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أن الشيطان يجلب على قارئ القرآن بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القرآن ربنا قال للشيطان كده وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فانت ساعه ما تمسك مصحف وتبدا ترى زي ما بقول لك كده انت النهارده روحت من هنا وقلت والله كلام عن اهميه القران ده كلام مهم قوي وانا لازم ابدا احفظ فرحت جاي بمصحف اول ما روحت من هنا من البيت على طول وفتحت المصحف وتبدا تحفظ الشيطان يقول مش هينفع كده انت جاي تحفظ لي اخر الليل دماغك خلاص مستويه اقفل واحفظ الصبح احنا قلنا ان الشيطان فنان فقلت له لا انا كل يوم بقول له الصبح ما بحفظش هحفظ دلوقتي يقوم الشيطان يقول لك طب قوم اتوضى قوم اتوضى قوم اتوضى اتوضيت طب صلي بقى ركعتين عشان تحفظ صليت ركعتين طب خش نام بقى وراك الشيطان لا هحفظ يقول لك طب كلم فلان في التليفون الاول قول له احسن طريقه للحفظ طيب اتصل بواحد يحفظ معاك طب انزل اعمل المشوار الفلاني طب اتعشى الاول حاول معاك الشيطان ما قدرش يسلط عليك حد بقى اذا كنت متزوج تدخل زوجتك طب تعمل ايه هحفظ يعني هو ما فيهاش الحفظ يعني للنهارده خليها بكره او مش متزوج ابوك امك تعمل ايه احفظ ذاكر الامتحانات قربت ومن حقهم الى اخره الشاهد اللي انا عايز اقوله ان الشيطان ايه مش هيسيبك تحفظ هيجلب عليك بخيله ورجله فعشان تبدا تقرا او تحفظ لازم الاول اطرده مشيك قبل ما ابدا اعوذ بالله ها من الشيطان الرجيم لازم الاستعاذة أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه وتعالى فيحرص أن يحول بين العبد وقلبه الرسول قال كده لما صلي عليه والله مش عجباني صلاتكم على النبي النهارده ربنا يستر إذا سمع الشيطان التسويب التسويب إقامة الصلاة أدبر فإذا قضي التسليب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فلا يدري الرجل كم صلى شوف الخطر حتى يخطر بين المرء إيه؟ وبين نفسه يفصلك عن قلبك يبقى جسمك حاجة وقلبك حاجة يطلع قلبك عنك الشيطان يجري من ابن آدم إيه؟ مجرى الدم خطر الشيطان ده خطير جدا ومالكش ملجا الا ان ربنا ينجيك منه لازم دايما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله ومن جوه قلبك وبكل كيانك نمره خمسة ان القارئ يناجي الله انت وبتقرا كلام ربنا بتكلم ربنا والله تعالى اشد اذنا للقارئ للقران ما اذن الله لشيء كما أذن لرجل حسن الصوت يترنم بالقرآن لما تقعد تقرا القرآن كده على رواقة لوحدك وقافل بابك عليك وتجمل صوتك بالقرآن على قد ما تقدر قول أنا صوتي وحش مش أنت اللي تحكم سمع ربنا هيسمع لك وشوف العظمة دي أن الله يسمع لك أذن يعني سمع وأنصت سبحانه وتعالى الشيطان قرآنه الشعر والغناء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله واستماع الله لقراءته عشان كده احنا الغناء مسمار الشيطان والموسيقى مسمار الشيطان فلذلك لما يجي القرآن الشيطان هيفسده عليك يقول لك أيوة ده أنت ولا عبد الوهاب أنت صوتك قريب جدا من عمرو دياب فيبدا يخليك انت مش تقرا قران عايز ايه تغني وتمشيها على نغمه فانت لازم تطرده عشان لما تقرا تقرا زي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستة أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته السلف كلهم على أن المعنى ألقى الشيطان في تلاوته لما تقرأ يبدا الشيطان يخش يدخل معاك في التلاوه يغلطك يزهقك يوسوس لك يلخبط لك المعنى يخليك تفكر غلط فلازم تطرده عشان يستقيم المعنى اطرد الشيطان عشان تبقى فاهم ان مدافعه الشيطان طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى فاذا قرا العبد القران يبدأ الشيطان يغلط القارئ تارة ويخلط عليه قراءته تارة أخرى ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه فكره وقلبه فلذلك استعذ بالله لتطرد الشيطان حتى تقرأ القرآن سبعة أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه لذلك الشيطان أول ما تيجي تتصدق تلاقي الشيطان عمال يفكرك بمئة حاجة عليك تيجي انت شفت واحد فقير وعايز تتصدق عليه او عرفت حاجة فيها خير ونويت انك تعملها هتحط ايدك في جيبك الشيطان يقول لك انت عليك 100 لفلان وعليك 50 لفلان وعليك 1000 لفلان و10000 لفلان وعليك وفي البيت عايزين كذا وعايزين كذا فانت مدخل ايدك عشان تطلع 10 جنيه على ما وصلت لجيبك بقت خمسة طلعت بجنيه وسوسة الشيطان انت قمت بالليل عشان تصلي ركعتين يبدا الشيطان انت لو قمت دلوقتي مش هتقدر تروح الشغل الصبح فنام الساعة ديك عشان تقدر تقوم فايق قوم على الفجر قمت يبدأ يقول لك طيب بلاش تصلي عشان ما تتعبش يجي لك انزلاق غضروفي ظهرك برضو يا أخي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين آه يقول لك اقعد واقرا في المصحف قعدت وتمسك المصحف قال لك طب ما تصحي واحد بقى يقوم بدالك مش احسن برضه عمل خير يا اخي عمل خير جيت تتصل بواحد راح رد عليك واحده يا طلبت النمره غلط فبدل ما انت قايم تصلي عصيت ربنا انت قعدت تدردش معاها بقى هتدعوها للقيام نسال الله عز وجل ان يتوب على كل عاص مسلم اللهم اهد كل شاب مسلم فالاستعاذه قبل القراءه لأن الشيطان لن يدعك تقرأ هيشغلك هيشتد عليك ثمانية الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي بعده قرآن ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غير الله بل استعاذة الاستعاذة مقدمة قبل الإيه؟ القرآن يبقى لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى هعمل إيه؟ هقرا قران انا قلت كده انا هقرا قران يبقى ديك تنبيه لقلبك ولنفسك انك ستقرا قران فساعتها تهيئه وتحضير للملائكه وانصات للرب فساعتها ينطرد الشيطان مباشره اسال الله عز وجل ان يرزقنا تلاوه القران اذا عرفنا اهميه القران واهميه الاستعاذه قبل القران زي ما قلت لك بقى ازاي اطرد الشيطان بالقران ازاي بقى اطرده بالقران بعض العلماء يقول ايه نظرت وتفكرت من أي باب يأتي الشيطان إلى الإنسان فإذا هو يأتي من عشرة أبواب هو الراجل ده شايف إنهم من عشر أبواب أنا شايف إنه بيجي من عشرة آلاف باب مش عشر أبواب عشرة آلاف أبوابه كثيرة جدا لكن شوف الراجل ده عالجها إزاي على هذا فقس على هذا النمط يقول إيه رأيته يأتي من باب الحرص وسوء الظن فقابلته بالثقة والقناعة فقلت بأي آية أتقوى عليه من كتاب الله فوجدت قول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فكسرته بذلك أهم حاجة في الكلام اللي أنا بقوله التطبيق التنفيذ إنك أنت أول حاجة لما يعرض عليك فتنة تبدا تدور في كلام ربنا ازاي ترد الفتنه دي ابن الجوزي يقول ايه راودتني نفسي يوما على فعل حرام فهرعت الى كتاب الله اتلوه حتى وصلت الى قول الله قال معاذ الله انه ربي إيه؟ احسن مسواي فقلت يا نفس هذا يوسف يعلم انه ليس لاحد عليه منه ومع ذلك يراعي جميل العزيز عزيز مصر حين قال لزوجته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه فلما جت تدعوه قال لها لا ده جوزك قال لك أكرمي مسواه ازاي أخونه قال فقلت يا نفس الله أكرمك بكل خير ثم تخونين الله انتوا معايا يا شباب ان لما نفسك تراودك على معصية اجري على المصحف اقرا في كلام ربنا عشان توصل للدواء الآية اللي تعالج المرض ده لازم نستفيد من النقطة دي ان اي معصية تراودك تجري عليه اجري على المصحف وافتح واقعد اقرا لحد ما تلاقي الآية اللي تداوي هذا المرض الآية اللي فيها الدواء فالراجل ده لقى نفسه مشكلته في الفلوس وانا قلت لكم قبل كده ان خطر الشيطان انه عارف نقطة ضعفك كل واحد مننا عنده نقطة ضعف وكنت بسأله نقطة ضعفك فين السكة البنات قال لا لا لا ماليش في الموضوع ده طب الفلوس ها نقطة ضعفك فين طب في المظاهر انك تلبس وتشيك وتتجمل وتبقى استاذ ورئيس قسم ما هي دي الجاه نقطة ضعفك فين الشيطان عارف عارف وبيدخل لك منها فالراجل ده بيقول ان كانت نقطة ضعفه فين في الفلوس الحرص وسوء الظن زي ما لك كده يجي يقوم الليل يقول لك لا اصلا انا لو قمت الليل مش هقدر اروح الشغل وانا فايق وانا عايز ابقى مركز ان الدنيا صعبه اليومين دول وانا بقول ان اكبر فتنه اليومين دول موضوع الفلوس المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وعشان كده الناس لما حصل تحرير سعر الصرف للجنيه وبدأ الدولار يغلى بدأوا الناس يشتري دولار ويكدس ويخزن ويخبي قال لا طب انت بتشتري ليه وتخبيه يبقى القضية مش قضية انه يتمتع بالفلوس القضية ان احساسه ان هو عنده فلوس ده سوء ظن بالله عشان كده العلماء يقولوا ايه الرزق مضمون ولا مش مضمون قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه حق حقك على ربنا أن يرزقك حقك أنت سمعت عن حد مات من الجوع بالعكس ده الناس اللي بتموت بتموت وعندها أكل متلتل الفقراء عندهم أكل الفقراء عندهم أكل كله بياكل لكن الموضوع مش موضوع أكل في زماننا ده أنا بقول إن زمان الفقراء كانوا بيقولوا عايزين ناكل عيش النهاردة من الناس ما بيدوروش على أكل العيش الناس بيدوروا على الترف على الترف النهاردة للأسف الشديد معلش سامحوني الفقير بيدور على إنه عايز يبقى معاه موبايل و- وعايز يعمل سيراميك و- وسخان وثلاجة وغسالة فول أوتوماتيك بيحلم حتى لو مش عنده لكن ده شغله الشاغل أما ال hi-fi اللي زي سعادتكم يعني فموضوع تاني بقى مختلف ان القضيه مش قضيه شقه لا ده عايز فيلا في الرحاب مش كده يا ابني اه وعايز آه، يغير العربيه كل سنه وعايز آه، مش عارف يلبس منين والوقت بقى يحطوا له الماركه بتاع ال- بتاع التيشيرت يحطوا له من بره عشان يبقى معروف وميد ان هو ده اهم الناس النهارده للاسف الشديد والد- والبحث عن المال وبحث عن الفلوس هتشغلني بكام؟ ب 1500 لا ايه 1500 دول يجيبوا ايه ده بنطلون هو ده الكلام اللي الحاصل مع شديد الاسف الناس بتوع الجنه موضوع مختلف اللهم ارزقنا الجنه يا رب من الشيء اللطيف ان انا كنت في مصر الجديده من يومين ثلاثه كده فكنت اكلمهم على ذم الدنيا والا يتعلق قلبك بدنيا وانما يتعلق القلب بالاخره الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب في الجنه بقى هتلاقي كل اللي انت عايزه وكلمت على ان ثلاث ايات قلتهم لكم قبل كده من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها ان نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار والايه الثانيه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا والايه الثالثه من كان يريد حرث الاخره نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب فقلت لهم لاحظ ان في الثلاث آيات من كان ايه يريد من كان ايه يريد فماذا تريد عايز ايه دنيا ولا آخرة وقلت القضية انا مش بقول لك عيش فقير لا افتح شركات ووسع وامتلك ملايين بس لمين لله للآخرة هي دي يريد يريد تريد الدنيا للآخرة مش تريد الدنيا أنت تريد الآخرة فهو أخذ الدنيا توصلك للآخرة المهم خرجت بص آدي عم الشيخ راكب عربية مرسيدس هو لازم الشيخ يشحت يعني يا جماعة هو أنا قلت بلاش دنيا نهائي ولا قلت خدها خدها للآخرة يعني أنا ما بقولكش ما يبقاش معاك لا لو تستطيع انك تمتلك كنوز الدنيا كلها الدنيا عندك احسن من عند غيرك صح ولا لا ولما تبقى عندك استعين بها على الاخره استعين بها على الاخره ايوه انا ما عنديش مانع انك تسكن في الرحاب ايه موضوع الرحاب ده اسكن في الشروق اسكن في اكتوبر اسكن في المهندسين اسكن في العجوزه المهم تسكن في حته تساعدك على طاعه الله انك لما تخلو وتركز تعرف تصلي تلاقي اوضه تصلي فيها يبقى في مكان اسمه مسجد البيت مفيش مانع مفيش مانع انك تغير عادات زي ما انت عايز مش دي القضيه بس انا بدور على العربيه اللي لما اقفلها ما تقطعش ولا تسخن عشان اعرف اقرا وردي من القران وانا سايق عشان اعرف اقول اذكار علشان اعرف ادعو عشان اعرف ارتب افكاري وادرس واقرا عشان اسمع شريط استفيد منه وانا مركز مفيش مانع عربية فخمة بالنية دي لكن اللي راكب عربية عشان يعكس بيها البنات ده موضوع ايه مختلف عشان يتمنظر بيها في وسط العيال الشباب ده موضوع تاني يعني انت عايز تغير العربية بس عشان اللي كانت معاك تقيلة ما بتعملش خمسات بتغير ليه هي دي القضية هي دي انا عايزك الدنيا تاخدها للآخرة مش للدنيا للآخرة مش للدنيا ولكن اوعى تفكر ان دي دعوة للفقر اطلاقا وانا قلت لكم قبل كده أيهما أحب إلى الله أو ما هو المأمور به في حق المسلم ما هو المطلوب منك أيها المسلم أن تكون غنيا أم أن تكون فقيرا الإسلام بيأمر بإيه الإسلام بيطلبك أنك تكون غني ولا تكون فقير مش ده الموضوع الإسلام بيقول لك خليك راضي برزق الله مستعمل الرزق في طلب رضا الله ثم لا يضرك بعد ذلك إن كنت غنيا أو فقيرا مش ده الموضوع خالص انت غني ولا فقير الموضوع انك انت راضي راضي عن ربنا ولا مش راضي والتانية انت مستغل الفلوس دي والدنيا دي في رضا ربنا ولا مش مستغلها ولا مستغلها شهواتك هو ده الموضوع بقى فلذلك قضية هم الرزق الشغل الشاغل للناس يأتي من قبل الحرص وسوء الظن والحرص على المال يفسد الدين عشان كده مطلوب من المسلم ان يبقاش حريص على الفلوس الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه لا خير في هذا المال انت تصليش على النبي ليه يا عبد الله بنهديك يا عبد الله لا خير في هذا المال الا من فعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعني بحتر في طاعه الله بحتر فلوس فيما يرضي الله اه اصرف على زوجتك وعلى اولادك وعلى نفسك وعلى بيتك وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المساجد آه الكلام ده انا قلته معلش نقوله تاني برضه من باب التنبيه احيانا بحب ان انا اجيب للفقراء تفاح واحد يقول لي يا عم تفاح يا سيدي بس ياكلوا عيش ويشربوا ميه قال لا هو الفقير ده ملوش نفس ما بيشوفش التفاح يعني اه اديله تفاح اديله تفاحه بقى احمر منها ب 12 جنيه وزع عليهم تفاح اه واحيانا اودي لهم لعب اطفال والله النهارده مودين جاتوه جاتوه وتورته ليه لا من باب البحطره يعني ايوه لازم كده هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى الناس المحرومين دول ان تعطيهم ويدعوا لك ويدعوا لك وتبقى اديت شكر النعمه ليه دايما نودي لهم اللبس القديم ليه ندي لهم اللبس القديم ليه ما اشتريش جديد لما اجي اشتري لنفسي من... لا بنطلون لا جلابيه اشتري جلابيتين وادي له جلابيه دايما تلاقي الاخت لما تيجي تتخلص عايزين حد بس يودي شنطه الملابس القديمه دي للفقراء مش مكشوف لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مش حرام اسف مش حرام لا يجوز انك تطلع القديم وكويس انك تطلع من اصله لكن انا بقول ان الاحسن انك تطلع جديد انك تخلي الفقير يعيش معاك زي ما انت عايز ربنا بس ارزاق المسلمين بالحلال الحرص اثنين سوء الظن واحد شاري حته ارض مش عارف التجمع مش التجمع ولا ايه الارقام كترت دلوقتي في التجمع العاشر الظاهر ايه يا عم الحته دي في الصحراء بتعمل فيها ايه دي فقال لي لا دي بعد خمسين سنه دي هتبقى خمسين سنه ده انت املك طويل قوي قال ما العيال سبحان الله يا عيال ده سوء ظن بالله من حسن الظن بالملك انك توكله في تربيه اولادك فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم خايف على اولادك خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اتق الله وهو يربي لك ولادك ويحسن لهم الشاهد عشان ما نطولش والثاني نظرت فإذا الشيطان يأتي من قبل طول الأمل في الحياة فقابلته بخوف مفاجأة الموت فقلت بأي آية أتقوى عليه دي مهمة أوي إن دايما تدور على الآية اللي إيه تتقوى بها على الشيطان بأي آية أتقوى عليه فوجدت قول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت فكسرته بها هتموت في التجمع الكام هتموت فين لسه النهاردة كنت مع الشباب ولدين 19 سنة و20 سنة ماتوا ولد عنده 19 سنة و20 سنة اثنين أخين ماتوا ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويصبر أبوهم وأمهم يا رب وقلت لهم إن الشباب بيموتوا بدليل ان الكبار عددهم قليل ما هو لو الناس كلها بتعيش لحد ما تكبر كان بقى الكبار ايه عدد كتير لكن دلوقتي عدد الناس الكبار قليل دليل ان اللي بيموت مين الشباب فانت هتموت والله هتموت واحتمال يكون دلوقتي اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا هتموت ولو مت دلوقتي تلاقيه غضبان عليك ولا راضي هي دي المسألة قلت لهم ان موت الفجأة ملوش علاقة بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة وإنما المشكلة مات على إيه ومات إزاي ومات فين ومات ليه كان في جيبه إيه وهو بيموت وكان بيفكر في إيه لما جاله الموت وكان في قلبه إيه ساعة الموت الموت ده النتيجة النهائية للحياة حياته عاشها ازاي هيموت زي ما عاش هو ده موضوع الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمه هي دي القضيه وما تدري نفس باي ارض تموت الثالثه نظرت فاذا هو ياتي من قبل طلب الراحه وطلب النعمه فقابلته بزوال النعمه وسوء الحساب فقلت باي آية اتقوى عليه فوجدت قول الله ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وقوله تعالى افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فكسرته بذلك النهارده مشكله الناس الترف الترف ان شاء الله في كتاب قريب اسمه دين المترفين وما ارسلنا في قريه من نبي الا قال مترفوها المشكله دايما في المترفين ترف الناس اللي بتدور على الترف اللي عايز التزام خمس نجوم عايز دين خاص دي مشكلته الكبيره فهو شاف ان الشيطان داخله من الناحيه دي انا قلت لكم ان انا شفت في المهندسين واحد لابس جرافته وما يجي يسجد يقوم يرمي الجرافته قدامه ويسجد على جرافته عشان السجاده بس ريحتها مش هو دي القضيه ان يا شيخ لو سمحت اصل لما بقف كتير رجليا بت... كعبي بي... بيحصل فيه فممكن اصلي وانا قاعد الى اخره المشكله دي الشيطان يدخل من قبل طلب الراحه وطلب النعمه نطرد الشيطان من دي ازاي قال لك اننا نخاف من زوال النعم اه من زوال النعم اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك الناس اللي في العراق دلوقتي مش كانوا في نعم واظن سهل جدا ان امريكا تلفت دماغها كده وتيجي تدبها هنا ولا مش وارد ممكن تسويها وارد وساعتها هتعمل ايه لما ما تلاقيش سرير تنام عليه وفلوسك تدفن هتعمل ايه هتقول يا رب بس بعد فوات الاوان زوال النعم كنت قريت في الاهرام قريب واحده بنت بعت رساله في الأهرام بتقول إن أبويا كان من كبار القوم اللي اتقبض عليهم في هوجة البنوك ودخل السجن وأنا دلوقتي في الشارع لأنهم حطوا إيدهم على كل حاجة قلت سبحان الملك شوف الدنيا كيف تدول بأهلها البنت بقى في الشارع دلوقتي فالنعم بتزول وانت مش عارف بكرة يحصل ايه فخلي بالك ربنا يقول ايه أفرأيت إن متعناهم سنين لو ربنا متعك سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون جالك الموت أو جالك الفقر ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هيعمل لك ايه بقى المتعة اللي فاتت هتجيب منين هتجيب ازاي قال تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف فسوف يعلمون ده تهديد فسوف يعلمون هوريهم فسوف يعلمون فلذلك ما تركنش لنعمة اشكر نعمة الله عز وجل واخضع لله بها علامة المؤمن كلما أنعم الله عليه بنعمة ازداد لله بها ذلا لما ربنا ينعم عليك بنعمة تعمل ايه تذلله أكتر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد كسرة من خبز شعير في التراب فأخذها فنفخ عنها التراب وأكلها فصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم دعوت لا لو النعمة طارت مش هترجع تاني ده عشان كسرة الشعير لقمة بترمي رز بالسمنة قد ايه في الزبالة بترمي حلويات قد ايه في الزبالة بترمي لحمة قد ايه في ناس فعلا فقراء مش لاقيين ذرة من اللي انت بترميه ده كله سبب ليه لزوال النعم اللهم ارزقنا شكر نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك الرابع نظرت فإذا به يأتي من باب العجب فقابلته بالمنة وخوف العاقبة فقلت بأي آية أتقوى عليه فوجدت قول الله تعالى فمنهم شقي وسعيد فلا أدري من أي الفريقين أكون فكسرته بها العجب والغرور والرضا عن النفس مأساة الناس العجب ان هو خلاص تاب من من المعاصي وبدأ يمشي في طريق الدين فحضرته معجب بنفسه قوي يشوف واحد بيدخن كده اعوذ بالله بلا قرف شاف واحد واقف مع بنت مش هتبطلوا بقى القذارة اللي انتوا بتعملوها دي فسق والفجور يا اخي اللي انتوا فيه ده ربنا يصب عليكم العذاب ليه يا ابني كده ليه كده كذلك كنتم من قبل ده انت من اسبوعين ثلاثة كنت واقف زيه ايه اللي جرى في الدنيا بلاش العجب والغرور ده بلاش العجب وانما ما تعرفش ابن قيم بيقول كلمة خطيرة قوي بس دي عايزة تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم ابن القيم يقول ايه ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون لا يعلمها إلا هو والسوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللي واقف مع البنت ده ما تعرفش بكره ممكن تكون انت مكانه وهو مكانك مقلب القلوب اللهم ثبت قلوبنا على الايمان فلذلك انت تشفق عليه احنا دايما اقول لك احنا تعاملنا مع العصاة زي تعامل الطبيب مع المريض الطبيب ما بيكرهش المريض الطبيب بيكره المرض فلذلك انا بكره المعصيه مش العاصي الطبيب ما بيحاربش المريض الطبيب بيحارب بيحارب المرض فأنا ما بحاربش العاصي ده أنا بحارب المعصية اللي فيه لازم نفهم إزاي نتعامل مع العصاة والمذنبين بدون غرور بدون عجب بدون كبر والأعمال بالخواتيم أنت مش عارف هيختم لك بإيه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك فلذلك أيها الإخوة نحن بحاجة أن نتواضع لله أن نذل ونخضع لله ألا نشمت بعاصم ابن القيم يقول في منزلة المحاسبة ولعل شماتتك بأخيك العاصي أكبر من ذنبه ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج منه به داء هو فيك وأنت لا تشعر صلي صلى الله عليه وسلم يقول لك لعل الراجل العاصي اللي انت شايفه عاصي ده ربنا ابتلاه بالذنب ده عشان يطلع منه داء الداء ده فيك ما هو الراجل اللي بيعصي ده ممكن بعد ما يعصي يقول يا ده انا وحش قوي شوف الناس الطيبه انكساره ده وذله هو الدواء لمرض الكبر والغرور والعجب اللي فيك اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب وعافنا من الذنوب والمعاصي اللهم تب على كل عاصم مسلم الخامسة ولا كفاية كده النهاردة لا كفاية كفاية لا مش هنقدر نكمل النهاردة أنا هقول لكم الخمسة ومش هشرحها نأجلها برضه للقاء تاني إن شاء الله رأيته يأتي من باب الاستخفاف بالمسلمين وعدم مراعاة الحرمة فقابلته بمعرفة حق المسلمين وحرمتهم فقلت بأي آية أتقوى على الشيطان فوجدت قول الله ولله العزة ولرسوله و وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فكسرته بها يعني ايه الكلام ده ان شاء الله نحاول آه، ندبر له لقاء تاني نكمل فيه الكلام بإذن الله تعالى جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم